موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي موعود موعود موعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي موعود ودايما بالجراح موعود يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي ولا بتهدى ولا بترتاح في يوم يا قلبي يا قلبي وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح وعمرك عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة كل مرة ترجع المشوار بجرح والنهاردة النهاردة جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات النهارده النهارده جاي تقول انسى القهات جاي تقول لي يلا بينا يلا بينا الحب فات ومايل وحدف منديله كات على طرف وجيله مايل وحدف منديله كات على طرف وجيله وأمانة أمانة يا دنيا أمانة تخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه
Thank you.
نروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقمرة الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقمرة الألم في ليالي الندم يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملا مشوارنا الجديد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملا مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملا مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني ونضيع ونجري ورا الأماني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم في ليالي الندم يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد يا يا ليل يا ليل يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهرة يا اللي شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع وحيد يا ليل آه يا ليلي آه يا ليلي يا حضن السهره خلي فجر الحب يطلع بدري يملى مشوارنا الجديد وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه
Thank you.
ابتدى ابتدى المشوار ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار آه يا خوفي آه يا خوفي آه يا خوفي من آخر المشوار آه يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار يا خوفي جنة ولا نار آه يا عيني رايح وأنا محتار آه يا خوفي واتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة اتقابلنا والحياة قدام عينينا حلوة واتقابلنا والكلام فوق الشفايف غنوة كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها كل حاجة فكرت فيها في لحظة واحدة ردت عليها بنظرة حلوة من عينيها الأمان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الامان في عينيها حسيت اني عديت للامان في عينيها الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الأمان في عينيها حسيت اني عديت للأمان في عينيها الأمان في عينيها حسيت إني عديت للأمان في عينيها والحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان الحنان خد مني وادفى ياللي محروم من الحنان والقمر طلع والخوف بعد القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع القمر طلع والخوف بعد والهوى دفي والليل سمع أمانة يا دنيا أمانة أخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وأمانة يا دنيا أمانة تاخدينا للفرحة أمانة وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى وتخلي الحزن بعيد عنا وتقولي للحب استنى استنى آه آه
Thank
بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن راجعين في سكة زمان زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن راجعين في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى قلبي ولا ننسى اللي كان يا قلبي لا جرحنا بتهدى قلبي ولا ننسى اللي كان يا قلبي شوف شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن راجعين في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن راجعين في سكة زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان يا قلبي شوف شوف بقينا فين شوف شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين في سكة زمن راجعين في سكة زمن زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان في سكة زمن راجعين في سكة زمان زمان في نفس المكان ضايعين في نفس المكان لا جرحنا بتهدى ولا ننسى اللي كان لا جرحنا بتهدى وانا من سلي كان قلبي يشوف بتصحي الطاري وخطوينا وأنين السنين والسماء السما بتبكي علينا ونايل حزين النايل حزين بتصحي الطريق خطوينا وأنين السنين والسماء السما بتبكي علينا والنايل حزين النايل حزين حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين حتى نجوم ليالينا والقمر غايبين غايبين غايبين غايبين وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني هايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار العذاب من تاني وتاني وتاني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار العذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب تاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني للنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني راجعين للحيرة تاني قايمين بنجري ورا الأماني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني للنار والعذاب من تاني من تاني من تاني وتاني تاني تاني راجعين أنا وأنت تاني من نار العذاب من تاني من تاني من تاني ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم وليالي الندم ويغيب القمر ونعيش السهر وقهات الألم وليالي الندم وأمانة يا دنيا أمانة إذا جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وأمانة يا دنيا أمانة تداوينا من جرح هوانا وتخلي الحب بعيد عنا ولا نستنى ولا يستنى وتخلي الحب بعيد عنا ولا نستنى ولا يستنى أنا أمان